بودكاست صوت
اذا اعزائي اهلا بيكم في الموسم الثاني من بودكاستكم الجميل اذا اعزائي لا مش هبدا الكلام من الاول هو ده اسم البودكاست مع اخوكم الصغير حبيبكم محمد حلمي هنعمل ايه في اذا اعزائي هم 10 دقايق 10 دقايق تسمعهم بقى وانت سايق قبل ما تنام آه، وانت لوحدك او مع المدام وانت بتاكل او في الحمام شفتوا او سجع اهو اغنيه اهي طيب هنعمل فيهم ايه ال 10 دقايق دول هنتكلم فيهم عن مواقف ومواضيع كلنا مرينا وبنمر بيها خلاص فهوبفلي ان شاء الله تحبني وتسمعني تاني وتتبسط وتلاقي نفسك في هذا البودكاست يلا بينا يلا بينا جماعة وحشتوني وحشتوني قوي قوي والله العظيم ومبسوط جدا جدا ان انا بكتب لكم season جديد وهنبقى مع بعض ان شاء الله في رمضان كل سنه وانتم طيبين ومبسوط اكتر بكتير ان البودكاست الحمد لله مسمع يعني كذا حد بيوقفني بيسالني على البودكاست وبيقول لي على حاجات وافيهات منه فبحبكم قوي لا بجد بحبكم قوي قوي فيلا بينا نخش في موضوع حلقه النهارده واللي هي عن drum roll بعد اذنك رمضان شوفوا اول حلقه في رمضان نتكلم عن رمضان حماده هلال وبالمناسبه الجميله دي يلا مره نفطر مع بعض بجد والله يلا نظبطها لازم ها ماشي يلا مع السلامه bye bye اكتر وعد بنوعده لبعض ومش بنوفيه هتلاقي نفسك بتقول وبتسمع 82 يلا نفطر مع بعض ل 82 شخص مختلف والشهر اصلا 30 يوم فهو الموضوع عمليا مش هينفع بس يلا نوعد ومش عارف ده بيحصل لي انا بس ولا انتوا كمان بس انا كل سنه بتفاجئ ان رمضان الاسبوع الجاي والله العظيم ايه ده ده السبت الجاي وانا عارف امتى رمضان من اول السنه بس بتفاجئ برضه وشهر رمضان بيجمع بين اكتر حاجتين بحبهم وهي اللمه لمه الصحاب والعيله والاجواء الحلوه والاكل وانتوا عارفيني انا بحب الاكل جدا بس المشكله ان عدد الساعات اللي مسموح لك بيها تاكل مش كتير انت صايم 15 ساعه فبيفضل لك تقريبا تسعة بنتعامل مع التسع ساعات دول كانهم التسع ساعات اللي قبل الامتحان بنحاول نلم فيهم المنهج بنحاول نحقق التارجت بندخل اكبر كميه من المؤن في اقل وقت ممكن فبينتهي بينا الامر اننا بعد الفطار بنبقى عباره عن بالونات بالونات قاعدين كلنا على الكنبه ال شيب بنحاول نسند بعض نقوم نغسل ايدينا والله المنظر بيبقى في منتهى الضحك وهتلاقينا بناكل اي حاجه والموضوع ده بيبان قوي في السحور مبدئيا في موضوع السحور ده الناس نوعين نوع ما بيتسحرش اصلا مش فارق معاه ونوع لازم يتسحر وواخدين الموضوع بجد قوي متعصبين اللي هو يعني ايه يا ابني يعني ايه مش بتتسحر ازاي تحسهم عندهم FOMO كده fear of missing out خايفين حبايبي ويبدا يقنعك بالموضوع لو كلمته لو سالته على الموضوع هيبدا يقنعك بيه اللي هو حبيبي انت جعان يقول لك لا خالص طيب هتاكل ليه عشان هصوم بكره حبيب قلبي انا فاهم هل انت جعان دلوقتي يقول لك لا طيب يا حبيب قلبي هتاكل دلوقتي ليه عشان هصوم بكره يا ابني في ايه ايه اللي مش مقنع في كلامي ويبدا يسالك هو ايه علاقه الجوع بالاكل فانت تقتنع هو حبيبي في بكره صيام فهناكل النهارده نخزن هو احنا جمال مش بني ادمين بنحب نامن نفسنا عشان كده هتلاقي النوع اللي بيحب السحور ده بياكل حاجات مش في وقتها اصل الساعه 3 الصبح والفجر هيدن فهو هيصحى يفتح التلاجة يشوف رزقه بقى ايه الدنيا جوه ايه اللي هناك دي قطايف هاتها مش مهم مش فارقه جبنه من نوتيلا مش مهم هي ساعه اساسا وهتخش جوه مع رز بالخلطه وممبار وتوميه فهو مش فارق له الموضوع ده ايه اللي فارق له قوي بقى الرايب يعني ايه مفيش رايب يعني ايه الرايب هيفرق في ايه يا ريس الرايب هيفرق في ايه احنا ليه بنتعامل مع الرايب معامله البيبسي ال diet ليه بنحمله اكبر من طاقته ليه يعني الرايب هيعمل ايه في اللي انت لسه ضاربه ده يقول لك هيخليني معطش يا حبيب قلبي مش هيعرف صدقني هو كلمني في الموضوع انت مديله task اكبر من امكانياته وكل رمضان بنلاقي شويه debates كده ومناقشات حاده بتبدا مع كل موسم يعني رمضان اللي فات ده كان في خناقه هي سمبوسك ولا سمبوسه فاكرينها لا خناقه بجد ضرب يعني ولا يا حبيبي اسمه سمبوسك ايش فاهمك انت لا يا بابا اسمه سمبوسه بلاش جهل بقى واتكلم باسلوب احسن من كده كانوا مقطعين بعض وانا في ظل الخناقه دي ما كنتش مهتم بيها خالص لان انا كان في خناقه اكبر دايره في دماغي قضيه كبيره جدا محدش مهتم بيها كنت متلخبط جدا بين الجلاش والرقاق والله كان عامل لي مشكله بقعد في السفره انا بحب واحد والتاني عادي بطلب حاجه بتجيلي حاجه تانية والمشكله من عندي انا فاهمين وكل رمضان لازم نخترع في حاجتين الفوانيس والكنافه ممرمطينهم معانا بقى وموضوع الفوانيس ده انا فاكر مره رحت اجيب فانوس فقلت للراجل بعد اذنك عايز فانوس رمضان يعني واضح قوي في كلامي فجاه طلع لي دبدوب للمفتش كرومبو شكله مرعب جدا قلت له ايه ده قال لي فانوس استنى وداس على وش المفتش كرومبو فبدا المفتش كرومبو يغني وحوي يا وحوي بمنتهى الانكسار اللي هو وحوي يا وحوي تحسه مضروب والصوت كان طالع من سماعات صيني فبتعمل ايكو بتعمل صدى صوت فالموضوع فيه ضرب وحزن ورعب فاحنا لو بنعمل ده للاطفال فالاطفال خايفه لان الكبار خايفه انا خفت ما اشتريتوش والله مشيت وبدانا بالمفتش كرومبو وانتهينا بمحمد صلاح فوانيس محمد صلاح اللي مش شبه محمد صلاح شبه كريم عادل شبيه محمد صلاح وشكلهم مرعب برضه ليه عملنا كده مرمطنا الراجل فخر العرب احنا مرمطناه معانا وتاني حاجة شلفطناها خالص في رمضان هي الكنافة وأنا مش هتكلم عن اللي بيحصل في الكنافة الناس كلها اتكلمت عن الموضوع ده أنا بس عايز أقول لكم حاجة أنا وحشتني قوي الكنافة ال baseline اللي هي من غير فتحة سقف دي اللي بالعسل فاكرينها؟ والله العظيم وحشتني مش بلاقيها أنا آخر رمضان دخلت محل من فضلك عايز كنافة قال لي بإيه؟ قلت له يعني إيه؟ بال... بالكنافة كنافة بالكنافة عايز آكل كنافة بالعسل اداني 42 نوع كنافه ما فيهمش ولا واحده ال stock بتاعتنا ومثلا لو انت جبت كنافه باللوتس هي مش كنافه باللوتس هو لوتس spread وعليه فرفطه كنافه من فوق يعني كان في حد بياكل كنافه حقيقيه خلص اكل نفض ايده كده وقع شويه كنافه قال لك يلا كنافه باللوتس 82000 جنيه ايوه فين الكنافه قول لي لوتس لكن فين الكنافه وبالكلام عن الكنافه fun fact سريعه عن الطفل المصري محمد حلمي اذكى طفل في العالم حبيبكو وانا صغير كنت فاكر الكنافه بتطلع بتتزرع زي البرتقان كده كنت فاكرها موسميه كنافه موسميه فاهمين كنت فين وكنت باكل القطايف نيه ولسه بعمل كده لحد دلوقتي عامه وعارف ان كلكم بتعملوا كده في كتير مننا بيعملوا كده بس مكسوفين يقولوا ما تتكسفوش احنا كتير اي نعم بتجيب تلبك معوي بس هي لذيذه جدا وعشان رمضان شهر كله عزومات ظهرت مؤخرا في الكام سنه اللي فاتوا ما يسمى بال dish parties ايه هي ال dish parties قال لك دي عزومه يلا هنعزمك حلو هتعزمني على ايه هتاكلني ايه قال لك لا مش هاكلك كل واحد هيجيب اكله معاه طيب ما تقولش عزومه بقى يعني قول لي هات اكلك وتعالى انا عندي مكان عندي مكنه ما تعشمنيش اصل فين العزومه ده انا اللي عازمك ده انا اللي جايب الاكل وبعدين حتى المواعين انا اللي هغسلها اروح اغسلها في البيت فاهم قصدي هسيب لك الاكل واروح اغسل المواعين فين العزومه في كده وفي كل dish party بيكون في الذكي بتاع ال dish party اللي بيستذكى اللي بيروح يجيب المشاريب والمشكله ان في كل شله في 8 من اصل 10 اذكياء بيعملوا الحركه دي واحد بس حبيبي او اتنين هم الملتزمين اللي بيجيبوا اكل فعلا فالموضوع بينتهي بينا على الفطار ان الترابيزه عليها 32 نوع مشروب صوبيا بقى وتمر وبيبسي واديله وطبق واحد في عدد سبعة سمبوسك او سمبوسه ما بتبقاش مشكلتهم دلوقتي اسمها ايه المشكله الاكبر مين هياكل اصل هم 10 اشخاص وفي عدد سبع قطع سمبوسك في البتاع فهو في ثلاثة مش هياكلوا غالبا في اتنين منهم هم اللي جايبين السمبوسك فالموضوع بيبقى كراسي موسيقية صراع من أجل البقاء بجد وفي طريقك لل dish party أو لأي عزومة عامة قبل الفطار على طول هتلاقي ناس في السكة بتوزع عليك تمر عشان تكسر بيه صيامك دول الله يبارك لهم الصراحة لا مفيش افيه هنا الناس ممرمطاهم دول ربنا يكرمهم بيحاولوا ياخدوا ثواب فعادي ما نتريقش بقى كفايه بقى حاسس ان انا محمد صبحي لا وفي موضوع الثواب والخير ده في ناس بتستذكى في رمضان يعني هو مش هيبطل شتيمه هيشتم عادي جدا بس قبل او بعد الشتيمه هيحط اللهم اني صايم فهو كده خد ثواب هو كده فاكر ان هو خد ثواب فعمل ثواب وعمل ذنب فالثواب هيشيل الذنب ومعانا الواحد في دماغنا معلوش حاجه ذكي قوي هو ونفس الشخص ده اللي هتلاقيه بيصلي ويتعبد ويدعي قوي قوي في اخر 10 ايام بس لا وفي الايام الفرديه كمان هو فاكر ان في اوفر او حاجه واخيرا عايز اوجه رساله لكل اصحاب الاشغال المديرين يعني رمضان شهر عباده والعمل عباده انا فاهم بس انا مش قادر وقسما بالله كل اللي مشغلين لهم عندكم ما قادرين انا بقول لكم انا عايز انام عايز اكل وانام اصحى اتفرج على المسلسل اكل وانام تاني فتعالوا نعمل حمله كده ان رمضان ده يبقى اجازه من الشغل كله كل الشهر كانها اجازه الصيف كده هنتبسط وهتلاقوا بعد رمضان الانتاج زاد اسمعوا كلامي المهم اعزائي دي كانت اول حلقه من season 2 من بودكاستكم الجميل اذا اعزائي مع اخوكم الصغير اللي بيحبكم واحد واحد محمد حلمي البودكاست ده من انتاج شركه صوت كل سنه وانتم طيبين وكل رمضان كده وانتم مع اهلكم وحبايبكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه انا حاسس ان انا تيتا وبالمناسبه دي يلا نفطر مع بعض جماعه والنبي ها هنظبطها ماشي سلام سلام سلام مع السلامه سلام سلام